لأن في مزمور 22 ده اللي بدايته إلهي إلهي لماذا تركتني هنشوف المسيح نفسه بيقدم نفسه في نفس الوقت كذبيحة خطية وفي نفس الوقت بيقدم نفسه كذبيحة محرقة ذبيحة المحرقة بعكس ذبيحة الخطية ذبيحة الخطية ذبيحة مكروهة ومرفوضة من ربنا وربنا مش عايز يشوفها لكن ذبيحة المحرقة دي رائحة سرور ربنا يشمها كده يعمل ايه يتبسط رائحة سرور وقود للرب للرضا ربنا يشمها فيرضى عن البشرية ازاي المسيح في نفس الوقت كان ذبيحة خطية وذبيحة محرقة ذبيحة خطية في لحمه وفي جسده وازاي في نفس الوقت كان في وسط أحشائه فرح الله يفرح بيه في جوفه يرتضي الله بأحشاء المسيح اقروا مزمور 22 عشان نقدر نعمل المقارنة الجميلة دي المرة الجاية فكركم بالنقاط اللي كانت تتم علشان يقدس هارون كرئيس كهنة قولوهم معايا أول حاجة ها السامع إعداد الذبايح تاني حاجة يقف قدام الباب لأن المسيح الذي لا يدخل من الباب بل يطلع من موضع آخر فذاك سارق ولص عشان ما يبقوش حرامية لازم يقفوا قدام الباب والباب ده هو مين؟ شخص المسيح ثالث حاجة يغسلهم رابع حاجة يلبس هارون فقط بعد ما يلبسه يدهنوا بدهن المسحة بعد ما يدهنوا بدهن المسحة يقدم ذبيحة زي ما المسيح اغتسل خد طبيعتنا لبسنا بقينا متحدين بيه فحل عليه الروح القدس فبعد كده قدم نفسه ذبيحة تم ذبح الذبيحة فنمرة ستة يذبح الذبيحة بالطقس بتاعها اللي بتكلم عنه دلوقتي بعد ما يذبح الذبيحة ياخد من الدم ودهن المسحة ويمسح هارون وولاده ان الكل محتاج الى تطهير وبعد ما يمسحهم يملى اياديهم يديهم مواهب وبعدين اللي خدوه من ربنا ده يعملوا فيه ايه يرددوه قدام الله ترديدا وبعدين بعد ما يرددوه يفضلوا سبعة ايام لا يفارقوا خيمة الاجتماع بالهدوم اللي لبسوها يقدموا كل يوم ذبايح ويعملوا ايه في الاخر ياكلوا عشان يتحدوا بعدين شفنا طقس ذبيحة الخطية من انه لازم يكون طور كبير يتحط عليه الايدي يتاخد من الدم يمس بيه قرون المسبح وبعدين يترش حوالين المسبح يتاخد منه فقط الأحشاء أثمن وأثمن ما في الذبيحة الشحم والدم يقدموا لربنا أما بقية الذبيحة الجلد واللحم والفرث يحرق خارج المحل في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده هو هيون الطقس اللي بيعمله الكاهن بعد نهاية القداس لما بيلف حوالين أربع زوايا المذبح ده إعلان إن ذبيحة المسيح غطت العالم كله وهو ماشي بيلف الأربع أركان يخبط بإيديه بيقول يا جميع الأمم صفقوا بالإيه؟ بالأيادي ليه؟ لأن الرب قد ملك بيعلن فرحته وابتهاجه بأن ذبيحة المسيح غطت المسكونة كلها ده مختلف عن قرون المذبح الثاني ياخد احشاء الطور ويوقدها على مذبح المحرقة فيبقى ربنا نصيبه من ذبيحة الخطية الدم اللي هو أثمن شيء في الحيوان لأن النفس هي أغلى حاجة عند الحيوان والدم موجود فيه النفس والشحم اللي هو الداخل اللي هو اللي فيه الدسم او اثمن شيء شيء في الحيوان دول يبقوا نصيب الله بينما لحم الحيوان وجلده اللي شالوا الخطية الله لا يطئهم فيقول له تحرقهم خارج المحلة خارج مسكن شعب إسرائيل كله مش بس خارج خيمة الاجتماع لكن خارج المكان اللي موجود فيه الشعب كمان لأن الله لا يطيق الخطية نبتدي مع بعض في الذبيحة الثانية من عدد 15 في خروج 29 خروج 29 عدد 15 وتأخذ الكبش الواحد فيضع هارون وبنوه أيديهم على رأس الكبش فتذبح الكبش وتأخذ دمه وترشه على المذبح من كل ناحية وتقطع الكبش إلى قطعتين وتغسل جوفه وأكارعه وتجعلها على قطعه وعلى رأسه وتوقد كل الكبش على المذبح هو محرقة للرب رائحة سرور وقود هو للرب كان تاني ذبيحة هي ذبيحة المحرقة وبيقول عن ذبيحة المحرقة دي إنها رائحة سرور ربنا يشمها كده فيفرح يتبسط ويوصفها بعد كده في سفر اللاويين يقول رائحة سرور للرضا فلما ربنا يشم رائحة ذبيحة المحرقة ويصر يرضى عن الإنسان يقبل الإنسان بعكس ذبيحة الخطية اللي ربنا ما كانش عايز يشوفها نهائي قال له تاخدها بره وتحرقها بره مش بس في بيتي في خيمة الاجتماع لكن كمان ما تكونش في وسط الشعب واختار ربنا من ذبيحة الخطية ما هو أثمن وأثمن شيء فيها اللي هو الدم والشحم لكن بنشوف هنا ذبيحة المحرقة ربنا بيقول له كلها الجوف واللحم والرأس كل ده تقطعه إلى قطع تفحصها كويسة وبعدين كلها توقدها على المذبح مفيش حاجة منها تطلع بره الكبش كله على بعضه كده يتحرق يقدم ذبيحة محرقة لأن ربنا فرحان بيه فعايزه كله ما فيهوش أي ذكر للرفض أو للترك أو للتخلي وبرضك قبل ما يذبحوا كبش المحرقة يجي هارون وولاده ويحطوا ايديهم على هذا الحيوان وكأن وضع اليد ده اتحاد بهذه الذبيحة زي ما شفنا في ذبيحة الخطية ان خطية الانسان تنتقل الى الذبيحة برضك بر الذبيحة اللي بتسبب سرور لله وفرح ورضا الله على الانسان ينتقل ايضا للانسان عشان كده في اتحاد ما بين الانسان والذبيحه زي ما الانسان نقل خطيته للذبيحه وذبحت عنه ايضا بر الذبيحه انها بلا عيب ما فيهاش حاجه غلط ما فيهاش حاجه وحشه عشان كده في ذبيحة المحرقة كان بعد ما يذبحوا الكبش يدققوا في داخله في الأعضاء الداخلية في أحشائه إنها ينبغي إنها تكون سليمة ما فيهاش عيب ما فيهاش مرض لأنها لازم تكون بلا عيب من الخارج ومن الداخل لأن دي حاجة هتسر ربنا والحاجة اللي فيها عيب الله لا يصر بيها فكانوا يفحصوا كويس جدا الذبيحة اللي هتقدم محرقة حتى بعد ما يذبحوها وبعدين يقدموها كلها لله فوضع ايديهم على راس الذبيحه معناهم ان بر الذبيحه نقاوه الذبيحه اللي ما فيهاش ولا عيب ينتقل الى الانسان فبقى الانسان ينقل خطيته للذبيحه والذبيحه تنقل للانسان برها ومعنى ان هم يحطوا ايديهم على راس الكبش انهم مستعدين حتى الموت من اجل خدمه الله زي ما هذا الكبش سيقدم ذبيحه للموت من اجل طاعته لله والطاعه دي هي اللي تسبب السرور لله والفرح للانسان فكانهم بيقولوا لربنا ان احنا يا رب عندنا طاعه ان احنا نطيعك حتى الموت مثل هذا الكبش ان احنا نصير محرقة لارضائك لسرورك ومنها جت الآية اللي في المزمور بتقول أننا من أجلك نعمل إيه؟ نمات كل النهار. يعني إحنا يا رب عندنا استعداد عشان خاطرك إن إحنا نموت كل يوم. طاعة ليك ولأوامرك فدول اللي هيخدموا ربنا لازم يبقى عندهم هذا الاستعداد مش بس ان هم يطيعوا ربنا في الحاجات اللي على مزاجهم لا ده يطيعوا ربنا حتى لو ادت الطاعه دي الى الموت طبعا ذبيحه المحرقه دي كانت رمز لشخص السيد المسيح اللي سدد سرور الاب عشان كده في مرات عديده سمع الصوت من السماء بيقول انت ها ابني حبيبي الذي به سرت نفسي لان المسيح كان موضع سرور الاب وفرحه الاب وليه كان موضع سرور الاب وفرحه الاب لانه اطاع حتى الموت موت الايه الصليب كان ذبيحة محرقة اللي فيها الطاعة فالمسيح كان ذبيحة محرقة وتنبأ أشعية في إصحاح 53 الإصحاح المشهور مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل أثامنا بأن المسيح هيكون ذبيحة مسرة ذبيحة محرقة عشان كده في إشعية 53 يقول آية رائعة ومسرة الرب بيده تنجح يتكلم عن شخص المسيح ويقول مسرة الرب بيده تنجح عبدي ده اللي بيتسامى ويرتقي عبدي ده اللي مجروح من أجل معاصينا مسحوق لأجل آثامنا هو اللي هيحقق مسرة الرب هينجح في إنه يحقق مسرة الرب ومسرة الرب بيده تنجح عشان كده بولس الرسول قال عن شخص المسيح من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي في مسرة المسيح أوجدها في الصليب فأطاع حتى الموت موت الصليب لأن هو جه مخصوص لكي ما يطيع طعني أن أعمل مشيئة الذي أرسلني ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها دي كان صيغة حديث المسيح باستمرار الطاعة المتناهية والطاعة حتى الموت عشان كده كان هو سبب سرور الآب والسرور ده انعكس علينا احنا ككل كبشريه اللي متحدين بجسد المسيح لان من خلال مسرة المسيح اللي سببها للاب احنا نلنا الرضا بقى مرضي عنا وقال لا اعود اسميكم عبيدا بل ابناء احباء ومن كتر مسرة, مسرة الله بينا ورضاه علينا بسبب الطاعة اللي فينا اللي عملها الابن ونفذها بجسدنا راح سكب علينا الروح القدس محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا وليه ربنا حبنا لأن ربنا شاف فينا صورة ابنه ابنه موضع سروره ابنه اللي أطاع حتى الموت موت الصليب فبعد ما يحطوا ايديهم على الكبش بتاع المحرقة يرش الدم من كل ناحية حوالين المذبح إشارة إلى تكريس الحياة كلها لخدمة الرب والمسيح هنا كان هذا المذبح اللي اتغطى بالدم من كل ناحية لما نشوف منظر المسيح المصلوب والجلدات اللي كانت موجودة فيه وإكليل الشوك اللي كان على رأسه والطعنة اللي موجودة في جنبه تجدوا إن الدم كان يلف المسيح من كل ناحية جسد المسيح كان متغطى كله بالدم زي بالظبط ما كان الدم بيرش حوالين المذبح هنشوف معاني جميلة جدا إن المسيح كان المذبح اللي قدس بالدم والمسيح كان الكاهن اللي قدم الذبيحة والمسيح كان الذبيحة اللي قدمت على المذبح يعني شوف المسيح عمل اختصاصات عجيبة في مذبح وفي ذبيحة وفي كاهن بيقدم الذبيحة وفي الله اللي بيقبل الذبيحة المسيح عمل كل الاختصاصات دي كان هو الذابح والذبيح والمذبح في نفس الوقت الذابح كان هو رئيس كهنة والذبيحة لأنه قدم نفسه وهو المذبح اللي قدمت عليه هذه الذبيحة بعد ما يسفكوا دم الذبيحة ويرشوها حوالين المذبح تقطع الذبيحة قطع وتغسل جيداً وهي بتقطع إلى قطع بتفحص الذبيحة عشان ما يكونش فيها عيب داخلي ما كانش باين من بره لأن ذبيحة المحرقة دي بالذات لازم تكون بلا عيب لا عيب ظاهري ولا عيب داخلي فتفحص جيدا وبعدين ترص القطع كلها على المذبح وتحرق بأكملها لله بالنار إشارة للفحص اللي المسيح اجتاذه المسيح قعد يفحص من يوم دخوله أورشليم يوم حد الزعف ليكون تحت الحفظ إلى أن ذبح يوم الجمعة العظيمة وهو كانوا بيفحصوه من بره ومن جوه عشان يمسكوا عليه علة واحدة لكن ما قدروش يلاقوا عليه خطية من منكم يبكتني على خطية حتى الحكم اللي بالموت اللي صدر عليه ما كانش خطية بالنسبة للمسيح ليه هو المسيح مات ليه ايه الحكم اللي صدر على المسيح وبسببه مات انه جعل نفسه الها وده مش غلط لان هو فعلا الله فما كانش فيه خطيه على المسيح اطلاقا لكن هو شال خطيه ادم ادم ده اللي حب ان هو يبقى مثل الله عارف كل شيء فدي اصلا كانت تهمه ادم مش تهمه المسيح لكن المسيح قبلها وسكت عشان يدفع ثمن خطيه ادم فالفحص اللي جازه المسيح امام الله وامام الناس من جهه عمله اعماله من جهه سلوكياته من جهه اقواله ما حدش ابدا قدر يمسك على المسيح شيء لانه كان كامل الكمال عشان كده كان يستحق ان يكون رائحه سرور لو طلعنا مزمور 22 مع بعض نشوف قد ايه ان المسيح فعلا كان بيعمل عمل متعدد الجهاد او متعدد الاختصاصات وكان في نفس اللحظه بيعمل اعمال مضاده كليه زي انه كان ذبيحه خطيه 22 زي ما كان ذبيحه خطيه المرفوضه واللي مرسولة الله كان في نفس الوقت ذبيحة محرقة اللي تسبب رائحة سرور ورائحة فرح ورضا بيبتدي مزمور 22 ويقول إلهي إلهي لماذا تركتني بعيدا عن خلاصي عن كلام ذفيري إلهي, إلهي في النهار أدعو فلا تستجيب في الليل أدعو فلا هدوء لي وأنت القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل عليك اتكل أباؤنا اتكلوا فنجيتهم إليك صرخوا فنجوا عليك اتكلوا فلم يغدوا أما أنا فدود لا إنسان عار عند البشر ومحتقر الشعب كل الذين يرونني يستهزئون بي يبغرون الشفاه وينغضون الرأس قائلين اتكل على الرب فلينجه لينقذ لينقذه لأنه سر به ايه الترك والتخلي ده من الله ومن الناس ده هنا المسيح بيعمل ايه بيقوم بذبيحه اللي فيها ترك وتخلي خطية بيقوم بعمل ذبيحة الخطية الله حجب الآب حجب وجهه عن الابن بسبب الخطايا لأن الآب لا يطيق أن يرى الخطية قال لهم ذبيحة الخطية دي تاخدوها تحرقوها بره ما تشوفهاش عشان كده خدوا المسيح بره أورشليم بيقوم بعمل ذبيحة الخطية والناس واقفة تحت بتستهزأ بيه لانه باين في, وش... في نظرهم انه مجرم انه مرفوض استهزأوا بيه اتريقوا عليه يبغرون الشفاه وهم متأكدين ان ابوه كمان تركه مش عايزه عشان كده بيسلموا للبهدلة دهيت لأنك أنت جذبتني من البطن جعلتني مطمئنا على ثديي أمي عليك ألقيت من الرحم من البطن من بطن أمي أنت إلهي لا تتباعد عني لأن الضيق قريب لأنه لا معين لكن هنا الابن اللي عارف مكانته عند الآب بالرغم من هذا الترك والتخلي أحاطت بي ثيران كثيرة أقوياء بشان اكتنفتني فغروا علي أفواههم كأسد مفترس مذمجر بصوا بقى للي جاي ده كالماء إن سكت اتدلقت زي المية ينبوع ماء ينبوع من دم نزل منه انفصلت كل عظامي مش اتكسرت انفصلت بالظبط زي ما كانوا بيمسكوا الكشف ويعملوا ايه يقطعوه الى قطع صار قلبي كالشمع قد ذابت في وسط امعائي ما هو ده نصيب ربنا تملي الاحشاء الجوف يبست مثل شقفة قوتي ولصق لساني بحنكي والى تراب الموت تضعني لانه هكذا قد احاطت بي كلاب جماعه من الاشرار اكتنفتني ثقبوا يدي ورجلي واحصي كل عظامي وهم ينظرون ويتفرسون فيا يتفرسون يعني ايه مش بس مجرد نظره كده يتفرجوا عليها لا يتفرس يعني يدقق في النظر زي ما كانوا بيعملوا في ذبيحة المحرقة كانوا يدققوا في النظر جواها عشان ما يكونش فيها عيب المسيح هنا بيعمل ايه ذبيحه محرقه يقسمون ثيابي بينهم على لباسي يقترعون أما أنت يا رب فلا تبعد يا قوتي أسرع إلى نصرتي خذ المسرة اللي أنت عايزها انقذ من السيف نفسي ومن يد الكلب وحيدتي خلصني من فم أسد ومن قرون بقر الوحش استجب لي أخبر باسمك إخوتي وفي وسط الجماعة أسبحك وده عمل المسيح بعدين يقول لأنه لم يحتقر ولم يرذل مسكنة المسكين ولم يحجب وجهه عنه بل عند صراخه إليه استمع من قبلك تسبيحي في الجماعة العظيمة أوفي نذوري قدام كل خائفي يأكل الودعاء ويشبعون يسبح الرب طالبوه تحيا قلوبكم إلى الأبد بعد الترك والتخلي لا ده مفيش ترك وتخلي ده في تسبيح في تمجيد في فرح في حياة مفيش موت لأن بقى في رضا بسبب ذبيحة المحرقة اللي قدمت فهنا مزمور 22 يعكس التضاد اللي كان بيعمله المسيح في نفس الوقت كذبيحة خطية مكروهة ومرفوضة وفي نفس الوقت كذبيحة محرقة مقبولة ومحبوبة وموضع سرور يتفرسوا فيه يتأملوا فيه مسيح أكمل على الصليب عمل متعدد الاختصاصات بل ومتعارض الاتجاهات أيضا في لحظة واحدة وتجعل نرجع تاني لخروج 29 تغسل جوفه وأكارعه عشان تفحص الجوف والأكارع ما يكونش فيها أي قذارة وتجعلها على قطعه وعلى رأسه وتوغد كل الكبش على المذبح هو محرقة للرب رائحة سرور وقود هو للرب دي الذبيحة التانية اللي كان اسمها ذبيحة المحرقة وتلاحظوا ان في الترتيب لازم تبقى ذبيحة الخطية الاول بعد كده ذبيحة المحرقة من غير تقديس وغفران للخطية لا نستطيع ان نرضي الله مهما كانت الطاعة اللي بنقدمها من غير توبة ما نقدرش نرضي الله ونسر الله ثالث ذبيحة في عدد 19 وتأخذ الكبش الثاني فيضع هارون وبنوه أيديهم على رأس الكبش فتذبح الكبش وتأخذ من دمه وتجعل على شحمة أذن هارون شحمة أذنه اللي هي الحتة دي وعلى شحم آذان بنيه اليمنى وعلى أباهم أيديهم اليمنى الإبهام عارفين اهم صباع في الاصبع هو ده لان هو ده اللي بيعمل القفله بتاعه الايد قبضه الايد لو واحد الابهام بتاعه مقطوع ما يعرفش يمسك حاجه كويس ده اللي بيقفل على الحاجه بيقفل على كل الصوابع فتحط من الدم على اباهم ايديهم اليمنى وعلى اباهم ارجلهم اليمنى في الايد والرجل وترش الدم على المذبح من كل ناحيه ايضا وتاخذ من الدم الذي على المذبح الدم اللي انت رشيته على المذبح تاخد منه وتخلطه بدهن المسحه ومن دهن المسحه وتنضح على هارون وثيابه وعلى بنيه وثياب بنيه معه فيتقدس هو وثيابه وبنوه وثياب بنيه معه ذبيحة الخطية توبة ذبيحة المحرقة ها طاعة ذبيحة الملء أو كبش الملء للتقديس تقديس يعني التخصيص شيء مقدس يعني شيء مخصص لله ما تقدرش تكون مخصص لله مقدس إلا إذا كنت تايب وإلا إذا كنت بتطاوع كبش الملء أو كبش التخصيص أو التقديس أو التكريس للخدمة ما يجيش إلا بعد التكفير عن الخطية والامتلاء بالطاعة والخضوع لسرور الآب حينئذ يتم التقديس والتخصيص لله بردك يجوا يحطوا ايديهم على الكبش بتاع الملء او كبش التقديس وكانهم بيقولوا ان احنا يا رب نتعهد قدامك ان احنا نخصص حياتنا حتى الموت لخدمتك تانية ان احنا نظل حتى الموت لطاعتك محرقة لكن دي لخدمتك نخدم شعبك نقدس الحياة لخدمة الرب حتى النفس الأخير عشان كده ياخد من الدم ويحط على الودن والودن اشمعنى الودن معناها عشان اخدم الله لازم ودني تبقى معاه تبقى سمعاه باستمرار ودني مفتوحة على صوته ومميزة صوته وعارفة صوته سمع للأبد لكلمتك الإيد دي أعمال الإنسان كل عمل هعمله هيبقى لخدمتك والرجل دي سلوك الإنسان كل مسيرة حسيرها كل مكان هروحه كل سلوك هسلكه هيبقى لخدمتك ادي معنى تخصيص الحياه مش هسمع غير كلمتك مش هعمل غير اللي ليك ومش هروح الا ليك السمع والعمل والسلوك مش معنى اليمين اليمين باستمرار اشاره الى موضع الكرامه الحاجه الاهم الحاجة الأعظم فمعناها إن أنت يا رب كلمتك اللي بسمعها والعمل اللي بعمله والسلوك اللي بسلكه هيبقى مبني على أساس إن أنت أهم حاجة وأول حاجة وأعظم حاجة في حياتي أول حاجة وأساس كل حاجة وأعظم كل حاجة وفوق كل حاجة في حياتي أنت يا رب. في اللي هسمعه وفي اللي هعمله وفي اللي هروح فيه. بعدين الدم يترش حوالين المسبح إن نفسي هتبقى ملتصقة بمذبحك. التخصيص ده قائم على خدمة المسبح مدى الأيام تخصيص قائم على خدمة المسبح مدى الأيام وبعدين ياخد من الدم اللي على المسبح ومن دهن المسحة دم من على المسبح مش من أي حتة تانية مش من الطور مباشرة مش من الكبش مباشرة مش من الأرض لكن ياخد من الدم اللي ترش على المذبح وياخد من دهن المسحة وينضح على هارون وعلى ثيابه وعلى اولاده وعلى ثيابهم ينضح يعني مش بس يمس لا ينضح ده يعني ايه يدلق كتير عليهم كلمة تنضح معناها فيها كثرة فيتقدس هو وثيابه وبنوه وثيابه وثياب بنيه معه الله طب ما انت كنت سكبت قبل كده لما لبسته الثياب سكبت عليه دهن الايه المسحه بس دلوقتي بي- بينضح عليه بالدم والمسحه مره تانية طب ما هارون ما اتعمل كده مين يجاوب بقى على السؤال ده ليه بيحط تاني على هارون انا قلته المره اللي فاتت بالظبط المره الاولانيه لما لبسوا الثياب وحط عليه دهن المسحه كان هارون هنا رمز للمسيح اللي لما حملنا في جسده اعتمد في نهر الأردن فحل عليه الروح القدس مش من أجله هو لكن من أجل إحنا اللي كنا موجودين فين في جسده مرة الأولانية كان يرمز للمسيح لكن هارون كشخص هو محتاج للتطهير كشخص محتاج انه يتغطى بالدم لانه ليه خطاياه ليه ضعفاته فهو واولاده بالرغم انهم مختارين لكن محتاجين من اجل خطاياهم الشخصيه ان هم يتغطوا بالدم يبقى لهم كفاره كفر فكان لابد مره تانية يقف زي اي واحد عادي لان هنا بقى مش رمز ده هنا كاحتياجه الشخصي ويتغطى بالدم ويتقدس تقديسا شخصيا عشان يستطيع ان يخدم الله فلابد من التوبه اللي فيها ذبيحه الخطيه لابد من الطاعه اللي فيها ذبيحه المحرقه نصير الآن مخصصين مقدسين لله من خلال كبش المل أو ذبيحة التقديس بعد ما يعمل كده فيهم وينضح عليهم بالدم والدهن المقدس يقول له ثم تأخذ من الكبش كبش الملء الشحم والإلية والشحم الذي يخشي الجوف وزيادة الكبد والكليتين والشحم الذي عليهما والساق اليمنى اللي هي الفخذة اليمين ده الجزء ده نصيب ربنا من الذبيحة الشحم والساق اليمين فإنه كبش ملء وهنشوف بقية الكبش هيعمل فيه إيه ده اللي يوقد على المذبح ده اللي يحرق ده نصيب الله لأن ذبيحة الملء دي الكل هياكل منها موسى كمقدس لهارون رئيس الكهنة وهارون وأولاده وربنا الكل هياكل في الذبيحة دهيت فنصيب ربنا كان الشحم اما نصيب الباقي هيبتدي يفصله لهم واحده واحده الشحم او الدسم اللي في جوه الحيوان ده دليل على صحه الحيوان لما بيذبحوا الذبيحه ويبصوا لداخل الحيوان لو فيه دهن كتير دليل ان صحته كويسه ولون الدهن نفسه يشير الى قوه الحيوان والى صحه الحيوان العين لا تستطيع ان ترى ما بداخل الحيوان العين من بره ما تقدرش تشوف اللي جوه ايه فمدى صحه الحيوان الداخليه ما يقدروش يكتشفوها الا بعد ما يقطع ويفحص من الداخل يقول له تاخد الجزء ده فانه كبش ملك ومعاه رغيف واحد ورغيفا واحدا من الخبز وقرصا واحدا من الخبز بزيت ملتوت بزيت معجون بزيت ورقاقة واحدة من سلة الفطير دي اللي مدهونة بالزيت لما اتكلمنا عن تفاصيلها في الأول في خبزة وفي قرصة فطير ملتوتة معجونة بالزيت وفيه رقاق من الفطير مسكوب عليه الزيت او مدهون بالزيت الذبائح الحيوانيه الدمويه كانت كلها بتشير الى موت المسيح لكن التقدمه اللي معموله من الدقيق تشير الى حياه المسيح على الارض المسيح عمل عملين لما تجسد في حاجات عملها بحياته وهو عايش على الارض وفي حاجات عملها بموته لما اتسفك دمه على الصليب فكل الدم اللي اتسفك ده اشاره الى عمل موت المسيح طب حياه المسيح يرمز اليها التقدمه بقى اللي هي من الدقيق الناعم الابيض الرؤية ده المسيح بحياته على الأرض يقول أبيض رقيق بطهر الإيه؟ الإله كان لا يصيح ولا أحد يسمع صوته يقول يصنع خيرا وكانت حياته كلها بالنقاوة بالطهر عشان كده لونها أبيض وحاجة فاين مش خشنة مش رف وبعدين ملتوتة بزيت يعني حبل به من الروح القدس معجون بالروح القدس ومدهونة بزيت يعني مسكوب عليه الروح القدس فين في العماد في نهر الأردن وكل الفطير ده هو اتحط في الفرن حياته كلها كانت آلام من أول ما اتولد في المزود للهروب للرفض للترك كانت كلها آلام اتحطت في النار لحد ما وصلت لأقصى حاجة في موته على الصليب لم يكن له أين يسند رأسه بالرغم أن هو أبيض رقيق بطهر الإله لكن حياته كلها كانت ألم كان التعب فيقول له تاخد من الحيوان الاحشاء والساق اليمنى وتخليها مع رغيف واحد من الخبز وقرص واحد من الفطير اللي ملتوت بالزيت ورقاقه واحده من سلة الفطير التي أمام الرب اللي كانوا عدوها من الأول وجابوها في سلة واحدة وحطوها فين؟ قدام باب خيمة الاجتماع فبقت في محضر الله أمام الرب تاخد منها واحدة من كل نوع مع الجزء من الذبيحة وطبع الجميع اللي هو النصيب ده خبزة وقرصة ورقاقة مع الساق اليمنى مع الشح تحطهم في ايدين هارون وبنيه يبسطوا ايديهم كده وتحط الحاجات دي على ايديهم وتضع الجميع في يدي هارون وفي ايدي بنيه وترددها ترديدا امام الرب تحطهم على الايدين المبسوطين تقدمها لقدام والورا ادي معنى الترديد ويمين وشمال وفوق وتحت كانه عايز يقول لربنا ان كل ده في كل الاتجاهات عطيتك ثم تاخذها من ايديهم وبعد ما يقدموا الذبيحه دي توقدها على المسبح فوق المحرقه حطوا ألف خط تحت كلمة فوق المحرقة ما تقدرش تقدم ذبيحة التقديس كبش الملء إلا بعد ما تكون قدمت ذبيحة محرقة ما تقدرش إنك تخصص حياتك لله إلا إذا كان عندك طاعة سببت سرور لله وتوقدها على المسبح فوق المحرقه رائحة سرور أمام الرب تقدرش تخدم ربنا إلا إذا كنت تسر قلب الله وقود هو للرب فرغت الخطية اللي فيهم لما حطوها على الطور بتاع ذبيحة الخطية تملى بقى أيديهم تفضي الغلط فتبقى الإيدين فاضية فتستطيع أن تحط الشيء المقدس في ايدينهم بعد ما تفرغهم من الخطية الآن تملأهم بتلك الأجزاء المختارة المقدسة بعدين تاخدها من إيديهم وتوقدها على المسبح فوق المحرقة من اول امتزاج الدم على المسبح الدم اللي على المسبح يمتزج بالدهن المقدس مش الدم اللي من اي حته صحصحه شويه لان الثلاث حاجات دول مسبح ودم عليه ودهن مسحه الثلاثه دول هم اللي هيقدسوا هارون وبنيه المذبح ده هو حضرة الآب والدم ده هو الابن والدهن المقدس ده هو ايه؟ الروح القدس. ومن على الدم اللي موجود على المذبح هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. طب ابنه الوحيد اللي اتسفك دمه على مذبح الآب هو اللي ادانا الروح القدس اللي بيخصصنا اللي بيقدسنا انتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم عشان كده الثالوث المقدس هو اللي بيقدسنا الاب اللي بذل الابن والابن اللي بسبب طاعته وسروره اعطانا الروح القدس الاب هم دول اللي بيقدسوا الانسان وقال له تنضح على الأشخاص وعلى الملابس وعلى المسبح فالكل يتقدس حينئذ من الآب والابن والروح القدس عشان كده في كنيستنا بنبتدي صلاتنا باسم الآب والابن والروح القدس محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس البركة اللي بيعطيها الكاهن باستمرار للشعب لأن هو الثالوث اللي بيقدسنا فياخد الدم والدهن من على المذبح أي بياخد من يد الله مش من يد بشر من حضرة الله شخصيا حينئذ يستطيع ان يكون هارون وبنيه مقدسين لله طب ده نصيب ربنا بقيه الذبيحه لسه موجوده ثم تاخذ القص القص اللي هو الصدر بتاع الكبش من كبش الملء الذي لهارون الصدر ده اللي فيه القلب تاخده من ايدين هارون وتردده ترديدا امام الرب ده ربنا بيكلم مين موسى ما هو موسى ده لازم يبقى نصيب ما مش ضيع في النص ده موسى ده اللي هيقدس هارون كرئيس كهنه لازم يبقى له نصيب فقال له قص صدر من ايدين هارون وولاده وترددها ترديدا امام الرب بالحركه قدام وورا ويمين وشمال وفوق وتحت كانها دي بتاعت ربنا هي اصلا لله وبعد ما ترددها تكون لك نصيبا يا موسى انت اللي تاكلها أول مرة أنت اللي هتقدس كأول رئيس كهنة هارون. المرة الأولانية دي هتبقى من نصيبك أنت يا موسى. بس أعرف يا موسى إن دي أصلا كانت إيه؟ بتاعتي. وأنت بتقدمها لي لكن أنا برجعها لك وبمتعك بيها. وهنا موسى ابن نصيبه من ايدين الرب وفي معنى رائع طبعا ان الحاجه اللي انت بتقدمها لربنا ربنا بيرجعها لك تاني بس بيرجعها لك تاني مقدسه مين اللي عمل كده في العهد القديم بالظبط ابراهيم ابو الاباء ربنا اداله اسحاق ابن ابراهيم ما خلفوش بشطارته لكن كان عطيه من مين من ربنا فربنا اداله اسحاق ابن بعد شويه قال له هاته رجعه لي تاني اصعده محرقه لي على الجبل الذي اريك اياه ابراهيم كان ممكن كواحد فينا يقول له لا ده بتاعي ما يرجعلكش ابدا لكن ابراهيم ردده ترديدا امام الله لانه فعلا وصل الى حد انه رفع السكين عشان يذبح اسحاق فربنا بص له كده وقال له خلاص ما اناش عايزه ده ليك يا ابراهيم بس كان لازم تقدمه لي عشان تعرف ان هو مني بتاعي لكن انا هرجعه لك مش بس هرجعه لك عشان تفرح بيه لكن هرجعه لك كشيء تقدس لأنه يقول التقليد اليهودي في اللحظة اللي وضع فيها إسحاق على المذبح واترفع عليه السكين شاف الله وشاف مجد الله عشان كده عينيه ضلمت من المجد اللي شافه عارفين قصته مع عيسو اسحاق ما كانش بيشوف لانه راى مجد الله ربنا رجعه مرة تانية لإبراهيم بس إسحاق ده تقدس أصل خدوا بالكم طول حياته قبل ما يتحط على المذبح إسحاق ده كان دلوعة الكل كان الدلوعة بتاع الكل أبوه جابه بعد سنين كتيرة وأمه فرحانة بيه والرعاة كلهم بتوع إبراهيم طبطبوا عليه واشتكوه ومحدش يرفض له طلب كان ممكن لو استمر بالطريقة دي كان ابن إسحاق ده باظ فسد لكن لما قدم لله الله رجعه لإبراهيم مرة تانية إسحاق المقدس اللي بقى رمز للمسيح عشان كده بقت الآية منك الجميع ومن يدك أعطيناك طب ده نصيب موسى طب موسى هاكله مرة واحدة وخلاص مين بعد كده وتقدس قص الترديد وساق الرفيعة الذي ردد والذي رفع من كبش الملء مما لهارون ولبنيه فيكونان لهارون وبنيه فريضة أبدية من بني إسرائيل بعد كده بقى الكهنة هم اللي يبقوا ياخدوا الجزء ده لأنهما رفيعة ربنا تنازل عن نصيبه لل- للكهنة لأنهما رفيعة وتكونان رفيعة من بني إسرائيل من ذبائح سلامتهم رفيعتهم للرب وراح ربنا متكلم عن نوع آخر من الذبائح اسمه ذبيحة السلامة ذبيحة السلامة ذبيحة السلامة دي الذبيحة الوحيدة المسموح بالأكل منها مش بس للكهنة لكن كمان للشعب فهنا دي رمز الايه الافخارستية التناول هي ذبيحة خطية شفناها في ذبيحة محرقة للطاعة والرضا والسرور في ذبيحة الملء أو التقديس وبعدين في ذبيحة السلامة اللي بقى من حق كل واحد فينا يشترك منها لكن ما يقدرش يشترك منها إلا الإنسان المختتن اللي من شعب الله وتتكل في مكان مقدس اللي في عهد مع الله هو الذي يستطيع انه ياكل منها عشان كده احنا سر التناول محدش يقدر ياخد منه الا اذا كان متعمد وفي الكنيسه والثياب المقدسة التي هارون تكون لبنيه بعده مش كل واحد يعمل له هدوم على مزاجه ويقول لك اصل دي ضيق- ضاقت عليا ولا وسعت لا دي الهدوم تورث الهدوم اللي عليها الصدرة واللي عليها الأحجار الكريمة والأوريم والتميم كل ما يموت رئيس كهنة رئيس الكهنة الجديد يستلم الثياب دي منه يمكن اللي كان فيكم حاضر الفيلم اللي عرضناه من كام أسبوع شفتوا لما عينوا رئيس كهنة جديد جم سلموه الثياب المقدسة يلبسها الكاهن الذي هو عوضا عنه من بنيه اللي جه مكانه الذي يدخل خيمة الاجتماع ليخدم في القدس لأن الثياب دي تقدست تقدست بالدم وبدهن المسحة سبعة أيام يلبسها الكاهن ما تتقلعش من عليه وهو داخل خيمة الاجتماع بعد ما أكلوا من ذبيحة السلامة برضك تلاقوا في المقابلة العجيبة في أشعية 53 أشعية ده كان شايف حاجة يعني أنا منذهل إزاي قدر يجمع الذبايح دي كلها في شخص المسيح اتكلم عن المسيح لأجل كأنه ذبيحة خطية واتكلم عن المسيح كأنه ذبيحة محرقة وات- واتكلم عن المسيح كذبيحة سلامة قال تأديب سلامنا عليه زي ما حطوا ايديهم على الذبيحه ده هي تأديب سلامه سلامنا عليه وبحبره شفينا يلبس سبعة أيام اللبس دهوت إنه صار حياته كلها الأسبوع ده وحدة الزمن صار حياته كلها مخصصا لخدمة الله وأما كبش الملء فتأخذه وتطبخ لحمه في مكان مقدس وهو لسه فيه ثلاث حاجات من لحم الساقين القدامانيين والساق الورا اليسرى موجودة فبقية الكبش تاخده وتطبخ لحمه في مكان مقدس فيأكل هارون وبنوه لحم الكبش والخبز الذي في السلة عند باب خيمة الاجتماع مع القرص مع بقية الفطير رقاق يأكلها الذين كفر بها عنهم لملء أيديهم لتقديسهم يتحدوا بالذبيحة دي عشان يتملوا بالمواهب فيقدسوا ويخصصوا وهنا يصير أكلهم ده علامة اتحادهم بالذبيحة يتقووا من هذه الذبيحة وياخدوا مواهب من هذه الذبيحة وتملأ مش بس أيديهم لكن تملأ حياتهم كلها من أكلهم من الذبيحة دهيت وأما الأجنبي فلا يأكل منها لأنها مقدسة وإن بقي شيء من لحم المل أو من الخبز إلى الصباح يحرق بالنار تحرق بالنار تحرق الباقي بالنار لا يؤكل لأنه مقدس وتصنع لهارون وبنيه هكذا بحسب كل ما أمرتك سبعة أيام تملأ أيديهم وتقدم صور خطية كل يوم توبة يومية لأجل التكفير الكفارة وتطهر المسجد بتكفيرك عليه وتمسحه لتقديسه سبعة أيام تكفر على المسبح وتقدسه فيكون المسبح قدس أقداس كل ما مسه كل ما مس المسبح يكون مقدسا تكلم عن وليمة مقدسة يكلوها في محضر الرب أمام باب خيبة الاجتماع داخل الخيمة هو ده سر الأفخارستية إن أنا أتحد بالذبيحة اتحاد بالرب واتحادهم بعضيهم ببعض مش كل واحد يروح ياكل لوحده كلهم ياكلوا مع بعض وده اللي بيحصل في سر التناول نتحد بشخص المسيح من أكلنا من جسده ودمه ونتحد بعضينا ببعض من خلال أكلنا من الخبز الواحدة الجسد الواحد شربنا من الكاس الواحد الدم الواحدة عشان كده حتى طبيعة المادة اللي بتستخدم في السر القربانة دي كانت عبارة عن حبات قمح متنطورة في حقول كتيرة جمعت واتطحنت واتخبزت وبقت خبزة واحدة عصير العنب ده كان عبارة عن حبات عنب متفرقة في كروم كثيرة اتجمعت واتضغطت واتعصرت وبقت كأس واحد هو ده سر الأفخارستية حدنا بالله ويوحد ويوحدنا بعضينا ببعض كبش الملء اللي مسح كان رمز للمسيح اللي قدس ذاته لأجلنا وصار لنا طعاما وليمه سماويه في حضره الله كل يوم عشان نتحد بيه ونحيا بيه من ياكلني يحيا بي من ياكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وانا فيه كل الذين كفر عنهم يشتركوا في الاكل من هذه الذبيحه والباقي يحرق بالنار ما يقعدش لبكره اليوم يوم خلاص مش حاجة اسمها بكرة لأن في الجو الحر بتاع البرية أي أكل يقعد لبكرة معرض إنه يفسد لكن الآية بتقول إيه؟ لا تدع قدوسك يرى فسادا عشان كده لا تبقوا منه للغد لا تدع قدوسك يرى فسادا مش ممكن ان الرمز اللي يرمز الى عدم فساد المسيح يفسد ما ينفعش حتى في يوم السبت لو في باقي احرقه انتوا عارفين طبعا يوم السبت المفروض ما يعملوش ايه شغل ما عملا ما يوم السبت لا تعمل لكن حتى في يوم السبت تقوم تعمل الحته دي بكده يتم التقديس من اول اعداد الذبيحه احضرهم امام باب خيمه الاجتماع غسلهم الباس هارون الثياب المقدسه ودهنه بدهن المسحه بعدين ذبح الذبائح ذبيحه الخطيه اولا ذبيحه المحرقه كبش الملء استخدام الدم للرش وللنطح على كل شيء فيتقدس دهن المسحة لهارون وبنيه علشان يخصصوا لله ملء أيديهم بالقدرات وبالمواهب وبعدين أكلهم الوليمة في حضرة الرب لمدة سبعة أيام اتحادهم الكامل بشخص المسيح بكده يكون تم تقديسهم طب لما يتم تقديسهم هيعملوا ايه ايه شغلتهم ده اللي بيكمله في بقية الاصحاح نكمله المرة الجاية ان شاء الله ما في اجيالكم عند باب خيمة الاجتماع امام الرب حيث اجتمع بكم لاكلمك هناك واجتمع هناك ببني اسرائيل فيقدس بمجدي واقدس خيمه الاجتماع والمذبح وهارون وبنوه اقدسهم لكي يكتنوا لي واسكن في وسط بني اسرائيل واكون لهم الها فيعلمون اني انا الرب الههم الذي اخرجهم من ارض مصر لأسكن في وسطهم أنا الرب إله مجدا للثالوث الأقدس بعد ما اتكلمنا عن اختيار رئيس الكهنة وعن ملابس رئيس الكهنة وعن ازاي يقدس رئيس الكهنة والكهنة لخدمة الرب ابتدى ربنا يتكلم عن عمل الكهنة الكهنة دول هيعملوا ايه وعمل الكهنة هيشمل الجزء الأخير من إصحاح 29 من سفر الخروج والإصحاح الثلاثين الكهنة اللي تقدسوا ماذا يصنعون وهنشوف انه هيتكلم عن خدمتهم في ثلاث اتجاهات الخدمة الأولية هي تقديم الذبائح الخدمة الثانية تقديم البخور الخدمة الثالثة الاغتسال في المرحلة النحاسية وهم دول عمل الكاهن باستمرار ابتدى ربنا يتكلم عن عمل الكاهن وارتباطه أولا بالمذبح إذا كان في عدد 37 قال سبعة أيام تكفر على المذبح وتقدسه فيكون المذبح قدس أقداس كل ما مس المذبح يكون مقدسا والكاهن بصفته ملازم للمذبح أيضا يخش في عملية التقديس هذه المذبح صار مقدسا فعندنا في مذبح مقدس وكل ما يمسه يكون مقدس عندنا ذبيحة توضع على المذبح وعندنا كاهن يقدم الذبيحة على المذبح وفوق الكل في الله الذي يقبل الذبيحة ففي كاهن ومذبح وذبيحة والله شغلة الكاهن تقديم الذبائح عن الشعب بكل أنواعها سواء ذبيحة المحرقة او ذبيحه الخطيه او ذبيحه الاثم او ذبيحه السلامه او التقدمات اللي بيقدمها من الخبز ومن الدقيق الناعم والفطير لكن بنشوف في اول عدد عن وظيفه الكاهن يقول وهذا ما تقدمه على المذبح خروفان حوليان كل يوم دائما في تكرار للذبائح كل يوم صبح وبالليل ويوميا حتى في يوم السبت يوم السبت اللي المفروض انه عملا ما لا يعمل الانسان حتى يوم السبت ده لازم يقدموا فيه ذبايح وذبايح بانواع مختلفه فتكرار الذبايح وتنوعها تكرارها يعني عماله تتكرر كل يوم صبح وبالليل وتنوعها في ذبيحه محرقه في ذبيحه خطيه في ذبيحه لحمه في ذبيحه اثم يورينا عجز الذبيحه الواحده على انها توفي كل المطالب اللي مطلوبه من الانسان فتكرار الذبايح وتنوعها يشير الى عجزها انها ما تقدرش تقدس الى التمام ما تقدرش تخلص خلاص كامل لكن تكرار الذبايح وتنوعها ده اشاره الى اعمال كتيره يقوم بيها شخص السيد المسيح والسيد المسيح بعمل واحد وبذبيحه واحده اكمل انواع متعدده وانواع مختلفه كانت بتقوم بيها الذبائح المتعدده والمتكرره دهيت قدم نفسه مره واحده فصنع فداء ابديا عشان كده في الرسالة للعبرانيين بولس الرسول يتكلم عن ذبيحة الواحدة اللي قدمها المسيح مرة واحدة ذبيحة نفسه دي يقول طريقا حديثا كرسه لنا بالحجاب أي جسده وكلمة حديثا مش يعني new لا حديثا جاية بمعنى fresh fresh يعني ايه طازة متجدد كل يوم ذبيحة المسيح الواحدة هي ذبيحة متجددة يوميا عشان كده احنا لما بنصلي قداس كل يوم احنا مش بنكرر ذبيحة المسيح لكن ذبيحة المسيح مرة واحدة واحنا بنعيش في امتداد ذبيحة المسيح ما بنكررهاش لما بيبقى في قداس هنا وقداس في امريكا وقداس في استراليا احنا ما بنكررش الذبيحة لكن بنعيش في امتداد الذبيحة ذبيحة المسيح الواحدة اللي قدمت مرة واحدة فشملت كل الزمن وكل المكان ما هو بعد الإنسان أو بعد العالم العالم ده ليه بعدين بعد زمني وبعد مكاني في ماضي وحاضر ومستقبل ده البعد الزماني وفي شرق وغرب وشمال وجنوب ده البعد المكاني ذبيحة المسيح اللي قدمت مرة واحدة شملت كل الزمن وشملت كل مكان هي ذبيحة واحدة كانت كافية ما كانش في حاجة للتكرار وللتعداد قدم نفسه مرة واحدة فوجد أو صنع لنا فداء أبديا أبديا يعني بلا زمن لا حدود للزمن فيه ده المسيح ده اللي اتقال عنه في سفر الرؤيا اصحاح 13 الخروف الذي ذبح قبل تأسيس العالم. يعني المسيح مصلوب من قبل ما العالم يتخلق. عشان تعرفوا امتداد ذبيحة المسيح. من قبل ما الإنسان يتخلق والمسيح كان مذبوحا في نية الآب. الخروف الذي ذبح قبل تأسيس العالم أو قبل إنشاء العالم. فتكرار الذبايح كان إشارة في العهد القديم إلى عجز الذبيحة الحيوانية من أنها تخلص إلى التمام اللي بيتقدموا بيها. عشان كده محتاجة تتكرر كل يوم وصبح وبالليل. ومتنوعه علشان تغطي جوانب كتيره كان الانسان محتاج اليها لكن كانت الذبيحه دي مجرد اشاره الى شخص المسيح فبيقول له تقدم كل يوم خروفان حوليان خروف حولي يعني عمره سنه سنه يعني لسه سنه صغير في الشباب بتاعه لسه ما كبرش ومع الجس لسه ما طلعلوش قرون خروف لما بيكبر بتبقى له قرون كبيره والقرون دي بيقدر ينطح بيها فمعنى خروف حولي سنه صغير يعني لسه ما طلعوش لوش قرون يعني خروف وديع حمل ما بيعرفش ينطح ما بيعرفش معنى انه ينافس انه يتخانق شوفوا قد ايه التطابق الحلو خروف حولي يقدم كل يوم في الصباح والمساء ولو بصيتوا لحياة السيد المسيح الذي كان لا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ بصوا لنهاره والليله الكتاب المقدس يحكي لنا عن نهار المسيح ويقول ان المسيح طول النهار كان بيعمل ايه كان يقول يصنع خيرا طول النهار كان يقول يصنع خيرا عمال يبذل نفسه فدية من أجل الكثيرين اللي تعبان واللي مريض واللي حزين واللي خافي واللي متضايق كان عمال يبذل نفسه ذبيحة طول النهار طب وبالليل كان بيعمل ايه برافو كان يقضي الليل كله في الصلاة يقدم ذاته ذبيحة لمين للآب عشان كده الخروف اللي بيقدم الصبح والخروف اللي بيقدم بالليل خروف يقدم مع أول أشعة الشمس مع شروق الشمس تكفير عن كل الشعب وخروف يقدم مع غروب الشمس مع دخول العتمة إشارة للمسيح اللي قدم حياته وموته كذبيحه خروفان حوليان كل يوم دائما وكان الخروف يذبحوه مع شروق الشمس ويقدموه محرقة على مذبح المحرقة وتفضل النار مولعة فيه طول ال 12 ساعة لحد ما يجي الخروف بتاع العشية ويتحط مكانه بحيث ان النار تفضل مولعة على المذبح باستمرار صباحا ومساء نار مشتعلة دائما الخروف الواحد تقدمه صباحا والخروف الثاني تقدمه في العشية حياة المسيح اللي كانت على الأرض حتى الموت كانت ذبيحة محرقة كان بيرضي الآب وسرور للآب وكان بيقدم الخير والمحبة لكل الناس خروف الحولي اللي ملوش قرون اللي ما فيهوش عنف اللي ما فيهوش أساوة وعشر من دقيق ملتوت ملتوت يعني معجون بالزيت ملتوت بربع الهين الهين ده مكيال تقدير السوائل تقريبا الهين ده يعني كان يساوي 17 ونص لتر والقيفة دي كانت مكيال للحبوب أو مكيال للدقيق فيقول له عشر من دقيق ملتوت بربع الهين من زيت الرد زيت الرد اللي هو زيت الزيتون وكلمة رد يعني كانوا زمان يجيبوا الزيتون ويعصروه بخبطه يقعدوا يخبطوا فيه يضربوا فيه لحد ما ينزل الزيت بتاعه طبعا الدقيق والزيت دول ليهم رمز حلو في حياة السيد المسيح الدقيق الأبيض ده الناعم يرمز تقدمة الدقيق دي ترمز إلى حياة المسيح إذا كانت المحرقة ترمز لموت المسيح فالدقيق الأبيض الطاهر الناعم النقي ده يرمز لحياة المسيح بالجسد وزيت الرد انه لما قعدوا يخبطوا فيه ويضربوه سكب لنا الزيت طلع لنا الزيت والزيت اشاره الى الروح القدس لما المسيح خبطوه بالالام بالصليب خرج منه او اعطانا الروح القدس الروح القدس لم يكن قد اعطي بعد لان يسوع لم يكن قد مجد بعد تقدم مع كل خروف تقدمة الدقيق اللي مصنوعة من دقيق ملتوت بالزيت يعني معجون بالزيت لأن المسيح معجون بالروح القدس مولود بالروح القدس وسقيه بربع الهين نفس المقدار من السوائل من الخمر سكيب ربع الهين من الخمر للخروف الواحد ما بيقدمش الخروف بس لكن مع كل خروف يقدم الدقيق قلنا الخروف إشارة لموت المسيح الدقيق إشارة إلى حياة المسيح جسد المسيح والخمر إشارة إلى دم المسيح عشان كده كان في التقدمة اللي بيقدموها كل يوم ارتباط وثيق جدا ما بين ذبيحة العهد القديم الذبيحة الدموية الحيوانية وما بين ذبيحة العهد الجديد ذبيحة المسيح اللي جت على شكل خبز وإيه؟ وخمر. ما هو الدقيق ده معمول منه الخبز والخمر. جسد ودم المسيح. ارتباط الذبيحتين ببعض. كل يوم تقدم الصبح وبالليل بس في معنى رائع ربنا عايز يقول للإنسان إذا كنت عايز تديني تقدمة وعايز تقدم لي محرقة تحرقها بالكامل ليا أي حاجة أنت عايز تقدمها لي لازم تقدم لي معاها خمر ليه؟ لأن الخمر إشارة لإيه؟ حاجتين فرح وحب عروس النشيد تقول لحبيبها حبك اطيب من الخمر والخمر اشاره الى الفرح ربنا عايز يقول للانسان كل حاجه انت عايز تقدمها لي مش هبص لها الا اذا قدمت لها لي بالحب وبالفرح تقدمها لي بحب وبفرح عشان كده الله لا ينظر الى العطيه في حد ذاتها الله ينظر الى ما وراء التقدمه اللي احنا بنقدمها له ما بيبصش للصوم بتاعنا انت صمت كام ساعه ولا شكل الصيام ايه بسمك ولا بزيت ولا معرفش ايه ولا بيبص للفلوس اللي انت دفعتها ألف جنيه ولا عشرة ساغ ولا بيبص للخدمة اللي انت عملتها قضيت فيها كم ساعة الله بيبص إلى ما وراء التقدمة ده الحاجة اللي قدمتها لي ده هي قدمتها لي بحب وفرح ولا قدمتها لي بأنهي مظهر وبأي شكل الله كان لا يقبل أنه يقدم لي خروف محرقة إلا معاه سكيب الخمر بالحب وبالفرح ويقول له مش بس تقدم لي خمر لكن سكيب خمر يعني ايه سكيب كلمة سكيب يعني تدلق لما تقدم لي قدم لي بكرم مش ببخل ينبغي انك تسكب سكيبا زي المرأة اسمها ساكبة الطيب مريم اخت العذر سكبت الطيب مش قاعدة تنقط على المسيح نقطة نقطة خسارة احسن يجي على الارض لا دي المرأة عملت ايه كسرت القارورة عشان تفضي كل اللي فيها الله لما عايزنا لما نيجي نقدم له حاجة مش نقدمها له نقطة نقطة أو نقعد واحنا صلينا كام دقيقة يا زودنا خمس دقايق ربنا عايز تكييب مش عايز نقطة نقطة عايز الإنسان اللي يقدم له يقدم له بكرم حتى لو كان اللي هيقدمه ده قليل عشان كده بص للمرأة اللي ادت الفلسين وقالت ايه قال ان دي ادت اكتر من كل اللي ادوا برغم انها ادت فلسين لانها اعطت كل اعوازها كل معيشتها ما خلتش حاجة ليها سكبت كل اللي عندها ليا عشان كده سماه سكيب فالله عايز اي تقدمة تقدم له تقدم له بحب وبفرح وبكرم ثلاث حاجات مرتبطين بعضهم ببعض حب وفرح وكرم تقدمة اللي مع كل خروف دموي يسفك دقيق وخمر ومع الدقيق والخمر فيه ايه زيت الدقيق ده رمز لجسد المسيح والخمر ده رمز لدم المسيح والزيت رمز للروح القدس ما هي دي تقدمة التناول طهارة لنفوسنا دم بدل النفس وأجسادنا الخبز الجسد مقابل الجسد والزيت مقابل الروح الروح للروح طهارة لنفوسنا وأجسادنا وأرواحنا عشان كده الله يأكد له ويقول له وسكيب ربع الهين من الخمر للخروف الواحد صبح وبالليل ما تقولش ما انا قدمت الصبح بقى كفايه عليه كده والخروف الثاني تقدمه في العشيه مثل تقدمه الصباح ويصر وسكيبه تصنع له بردك معاه سكيب الخمر وسكيب تقدمة الدقيق والزيت رائحة سرور وقود للرب محرقة دائمة في أجيالكم عند باب خيمة الاجتماع أمام الرب ليل نهار كانت النار مشتعلة باستمرار طب ايه يا ربي الذبيحة دي اللي هي هتبقى شغلة الكاهن تقودنا إلى إيه؟ يبتدي بقى يعلن الهدف من خيمة الاجتماع أصلا والهدف من تقديم الذبائح أصلا كل اللي اتكلمنا عليه ده واختيار رئيس الكهنة وتقديسه والكهنة كل دول وظيفتهم إيه؟ الخيمة والمذبح والذبيحة والذابح اللي بيقدم الذبيحة كل دول واسطة لحاجة معينة يوصلوا الإنسان إليها حيث أجتمع بكم لأكلمك هناك وأجتمع هناك لبني إسرائيل فيقدس بمجدي أهداف كتيرة بقى نوصل لها من كل موضوع خيمة الاجتماع والذبايح والكهنة أول حاجة من خيمة الاجتماع بكل ما فيها هو اجتماع الله مع الإنسان لقاء الله الشخصي مع الانسان علشان اللقاء ده يتم خدنا الشوط الكبير ده كله واظن شفنا ان كل حته من خيمه الاجتماع في تركيبها كل حته في ملابس الكاهن كلها بتقود الى اللقاء الشخصي مع الله حيث اجتمع بك طب لما تجتمع معايا يا رب يحصل ايه يقول اقدسك بمجدي لما يتم اللقاء بين الانسان وبين الله يتم التقديس والتقديس يتم فيكون هناك مجد للانسان عشان كده ربنا خدنا في الاصحاحات الطويله دي كلها وقعد يكلم موسى فترة الأربعين يوم اللي قعدها على الجبل علشان يقدر يحقق للإنسان إن الإنسان يجتمع بالله فلما يجتمع الإنسان بالله يتقدس بمجد الله أعتقد كلنا محتاجين نراجع حياتنا كلها على الثلاث أربع آيات دهول يا ترى علاقتي بربنا التقدمة اللي أنا بقدمها لربنا أيا كانت صلاة صوم خدمة قراية في الكتاب المقدس جهاد هو معاه سكيب الخمر دهوت بحب وبفرح وبكرم علشان أقدر ألتقي مع الله فلما ألتقي مع الله أتقدس بمجد الله خيبة كبيرة إن إحنا نبقى عايشين الكنيسة ومش قادرين نتمتع بالحتة دهيت اللقاء الشخصي بالله ونتقدس بمجد الله